أهلا بيكم في حلقة جديدة وشاهد جديد في برنامجكم شاهد عيان قصة النهاردة مستوحاة من أحداث حقيقية سجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في بشارة القديس مرقس والآيات من 13 ل 19 هنكمل في حلقة النهاردة الرحلة اللي ابتديناها عن حياة الرب يسوع المسيح على الأرض على لسان ناس عرفوه عن قرب وكانوا شهود عيان لحياته الآيات من 13 ل 19 من بشارة مرقس بتذكر أسماء ال 12 اللي اختارهم يسوع عشان يبقوا أقرب الناس ليه ومن الأسماء دي هنلاقي اسم سمعان اللي بينادوه الغيور قبل ميلاد المسيح بأكتر من 50 سنة غزا الرومان أرض اليهود واحتلوها وبعد ميلاد المسيح ب 30 سنة ظهرت مجموعة سموا نفسهم الغيورين كانوا بيقوموا بهجمات كل فترة على الرومان وشاهد عيان النهاردة كان واحد من اللي كانوا بيقوموا بالعمليات الخطيرة دي ضد جيوش الرومان تعالوا نسمع سمعان الغيور وهو بيحكي عن حياته قبل وبعد ما عرف الرب يسوع
أنا اسمي سمعان من يوم ما كان عندي 18 سنة ولحد ما كملت ال 26 سنة كنت عضو في مجموعة من 20 مجاهد كانت مهمتنا إن احنا نعمل مشاكل الرومان بأي طريقة كان الرئيس بتاعي في الشغل مجاهد برضه من الغيورين وكان هو قائد مجموعتنا كان كل اللي بيشتغلوا عنده مليانين بنفس الحماس وبنفس الهدف إنهم يسببوا الجيش المحتل أكبر خسائر ممكنة كان شغلنا معاه بيوفر لينا الغطاء اللي نتدارى تحته وكمان الموارد اللي احنا بنحتاجها
ادخل يا سمعان حضرتك طلبتني ايوه ادخل واقفل الباب وراك اقعد يا سمعان متهيألي انت عارف كل المجموعة دي اه طبعا صباح الخير جميعا
العملية المرة دي أكبر من كل مرة في شحنة دهب كبيرة هينقلها جيش الرومان قريب دورنا إن احنا نوقف القافلة وناخد كل الدهب علشان كده احنا محتاجين حوالي 100 راجل من كل الخلايا والمجموعات حركتنا لازم تكون بحرص علشان كده هنسافر مجموعات صغيرة وكل مجموعة مش هتزيد على خمس رجالة وكل مجموعة هيبقى ليها دور كمان في تجميع السلاح لحد ما نتجمع في مكان العملية ربنا معاكم يا رجالة
كانت نقطة التحرك في منطقة معزولة قريبة من طريق القافلة الرومانية كانت الأسلحة متخزنة في مجموعة من الكهوف بالمنطقة كانت الخطة إننا إحنا نقطع الطريق على الرومان في وادي ضيق بين الجبال بعد اجتماع بيومين اتجمعت مع ثلاثة تانيين وتحركنا لمنطقة التجمع اللي فيها اتجمع حوالي 100 راجل حاطين حياتهم في خدمة وطنهم وطاعة لربهم إيه مالك؟ ساكت ليه شو؟ خايف؟
أنا قتلت خوفي بعد أول عملية أنت من زمان في الجهاد مع مجموعة كالب من حوالي خمس سنين
رغم ان هدفنا واحد لكن الواحد ما بيعرفش عمليات بقيه المجموعات بس فكرك العملية الجديدة دي هتوجع الرومان وتتعبهم؟
شكلها بيقول كده اول مره اتجمع كل المجاهدين دول مية من الغيورين في عمليه واحده كان حلم كبير لكن الحلم اتحول لكابوس كنا فاكرين ان الكمين اللي عاملينه الرومان خطه ما تخرش الميه لكن الكمين بقى علينا مش لينا خسرنا معظم الرجاله ما نجاش من المعركه الا شويه رجاله قليلين ورغم اني اتصبت في المعركه كان قدرت اهرب بعدها بكام يوم لقاني راعي غنم جنب بير ميه صغير انا مش عارف انا وصلت هناك ازاي لكن ما انساش فضل الراعي ده اللي لقاني وكمان ابوه اللي لولا عنايته واهتمامه بيا كان زماني حصلت باقي زمايلي
كويس انك قمت بالسلامة انت عامل ايه دلوقتي؟
جسمي جسمي كله وجعني تعبان أوي أنت مين؟ أوه. أنا إيه اللي جابني هنا؟
أنا اسمي أبيجايل وأنت في بيتي أنا وجوزي وقاش
أيوه بس بس أنا إيه اللي جابني هنا؟
ابني لقاك من يومين كان بيرعى الغنم جنب بير صغير ولقاك هناك بتنزف أنت أنقذتوا حياتي مش لاقي كلام أشكرك بيه أنت وابنك
أشكر ربنا أنت اتكتب لك عمر جديد أنا لما شفتك قلت ده استحالة يعيش ساعتين تاني على بعض بس يظهر إن ربنا لسه ليه خطة لحياتك يا اللي صحيح اسمك إيه؟
أنا اسمي سمعان
اللي قول يا سمعان أنت إيه اللي عمل فيك كده؟
بتهيألي من الأحسن ليا و... وأحسن لك إنك ما تعرفيش أنت في بيتي يا سمعان وأنا اللي هتحمل المسؤولية ولازم أعرف الحقيقة أنت حرامي ولا من مجموعة الغيورين؟
أنا مش حرامي بتهيألي كفاية إني أقول كده
أنا كنت حاسة إنك مش حرامي على أي حال أنت هتفضل في وسطينا لحد ما نطمن عليك وتقوم بالسلامة
مش بس أنقذوا حياتي دول تقريبا خلوني أشوف الحياة بصورة تانية ادوني للحياة معاني جديدة معنى م- معنى مختلف خالص على اللي أنا كنت عايشه
الحمد لله على السلامة يا سمعان الله يسلمك
ما تعرفش أنا سعيد قد إيه إنك قمت بالسلامة وقادر إنك تقعد تاكل معايا شكرا الفضل يرجع ليك أنت وأبيجايل لولا تعبكم وسهركم ما كنتش عشت لحد النهاردة المهم آه، أنت ناوي تعمل إيه؟ آه، هترجع تاني للجهاد ولمجموعة الغيوريين؟
إزاي عرفت إن أنا منهم
آه، خبر الهجوم بتاعكم آه، كل الناس عرفته و... آم، وكان ك- قريب من هنا آه، كمان حالتك اللي جيت بيها والإصابات اللي فيك آه، كلها كانت بتقول إنك كنت في معركة المهم هترجع تاني تمسك السيف هترجع تهاجم الرومان مش عارف اكيد انا نفسي اعمل كده طبعا بس لما احس انه ه- هيجيب فايده انا في نار مولعه جوايا نفسي البلد بقى تتحرر حتى لو كان كانت تمن حياتي كلها آه، ما فكرتش قبل كده انه ممكن يبقى الاحتلال ده عقاب من ربنا على كل خطايانا وتمردنا اه سمعت الكلام ده من ناس كتير لكن مش عارف م- مش مقتنع بيه كل اللي بشتغل معاهم عارفين ومصدقين ان هزيمتنا قدام الجيش الروماني كان سبب حكومه ضعيفه فاسده حكومتنا بس بس لازم تعرف كمان ان بعد الهجوم الفاشل بتاعكم ناس كتير دفعت الثمن الرومان قرروا انهم ينتقموا دول بيصلبوا كل اللي عرفوه ان ليه علاقه بالعمليه الاخيره هو وعيلته اهلك وكل اصحابك اتقبض عليهم ومستنين ميعاد صلبهم انت واصحابك زودتوا تعب اهل البلد ما ساعدتهمش فكر يا ابني فكر ودور ازاي تساعد اهل بلدك بطريقه تحميهم وتفيدهم مش بطريقه في الاخر تضرهم
كلمات يقاش فوقتني حسستني قد ايه اني اني ممكن اكون غبي لكن انا ما كنتش اعرف طرق تانية هقدر اساعد اساعد بيها اهل بلدي غير ب- بالكفاح اول ما شديت حيلي شوية ودعت اكتر الناس حبتهم وحبوني يقاش وعيلته اتحركت في هدوء وحذر شديد ناحية بيتي بعد كده بتلات أيام كنت وصلت لقمة تل قريب وأنا من فوقه شفت بواقي البيت اللي كنت بشتغل فيه مع يفتاح كانت النار أكلته مجموعة من العساكر الرومان بتحرسه ساعتها افتكرت كلامي وقاش وحسيت حسيت كأنه في نار قادت جوايا فعلا ما نفعش حبي للبلد إلا في زيادة الحزن والموت والدمار للناس اللي كنت بحبهم ابتدى يملاني شعور كبير باليأس وأنا بلف حوالين المبنى بعدين اتحركت ناحية بيتنا ال- اللي كان على على بعد كيلو من بيت يفتاح كنت بقدم رجله وأخ رجل شعور بالخوف كان بيملاني أحسن يكون الرومان اكتشفوا علاقتي بالموضوع وبعدين ويوصلوا لأهلي وينتقموا منهم لكن قبل ما أوصل للبيت قابلني واحد واحد من صحابي القدام
سمعان سمعان سمعان تعال هنا عبيد هو أنت مستخبي هنا ليه هو في إيه؟
اسمع انتوا بيتكم متراقب ما ينفعش ترجع دلوقتي يعني إيه بيتنا متراقب؟
الرومان عرفوا انك شغال مع يفتاح وعرفوا ان يفتاح هو المسؤول عن الهجوم الاخير والرومان راحوا لبيتكم كذا مره وفتشوه وقلبين الدنيا عليك حد من أهلي جرى له حاجة؟
ما تقلقش كلهم بخير والدك قابل- قابلته امبارح وطمني عليهم كلهم لكن المهم انت لازم تمشي من هنا حالا ما ينفعش حد يشوفك هنا ارجوك اهرب اهرب يا سمعان وانا وانا ه- هطمن اهلك واقول لهم ان انت كويس هقول لهم ان انت بخير اهرب يا سمعان اهرب
ما كنتش أعرف إن ممكن أحس بكل الفراغ والوحدة دي لما سمعت كلام عبيد صاحبي وبعدت عن بيت العيلة فضلت فضلت ماشي كام يوم لحد ما وصلت لمنطقة اسمها الجليل وأنا مسافر قابلت ناس كتير كتير منهم كانوا طيبين بيصدقوا أي حاجة ما بيسألوش حتى أنت مين أساسا مع كده كانوا بيستقبلوني ورحبوا بيا في بيتهم ويعزموني على الأكل كمان لكن الوحدة هي اللي كانت جوايا بتزيد مع كل خطوة بمشيها وببعد بيها عن بيتنا وعن أهلي في يوم وأنا قاعد وحيد كنت قاعد على صخرة على على بحر الجليل لقيت زحمة وهيصة وناس كتيرة متجمعة على الشاطئ أنا عادة طبعا بهرب من الزحمة لكن في حاجة شدتني في الناس دي كلهم كلهم كانوا بيبصوا ناحية راجل واحد راجل قاعد جوه قارب وبيكلمهم ساعتها ساعتها حسيت انه بيكلمنا انا كمان حسيت ان روحي العطشانة ابتدت تتروي بكلامه كأنها كأنها كأنها قطرات ندى في يوم حر كلامه بهرني فضلت أسابيع ماشي وراه في كل حتة بيروحها كان كان مش بس بيريح التعبانين بكلامه لكنه كان قادر كمان يشفي المرضى اه بعيني دول شفت مشلولين وعمي بيخفوا وبترجع ليهم صحتهم في الحال انجذبت لتعليمه اتحمست ليها أكتر من أي حاجة تانية في حياتي كان ناس كتير بتناديه وتقول له يا سيد وناس تقول لي يا معلم لكن انا عرفت انه اسمه يسوع عمري ما هنسى اليوم اللي شفته هو بيشفي اكتر الامراض اللي كانت كل الناس بتخاف منها وتكرهها يوم ما صرخ المريض المريض بالبرص
نجس نجس ما تقربش مني محدش يقرب انا عندي برص
عاوز مني ايه لو انت تحب هتقدر تشفيني فعلا يا صاحبي انا احب اشفيك انت خلاص اتشفيت روح وري نفسك للكاهن وبطل بقى صراخ نجس نجس انت ما بقتش نجس انت دلوقتي طاهر زي اي حد طاهر اشكرك يا يسوع اشكرك يلا خد طريقك وروح وري نفسك للكاهن هروح هروح شكرا يا يسوع
في اللحظة دي رن في ودني صوت أبيجايل وهي بتكلمني وتقول لي بس يظهر إن ربنا لسه ليه خطة لحياتك
س- ساعتها ساعتها ساعتها قررت اني لازم اتبع يسوع المعلم الشافي هتبعه واخدمه بكل طاقتي كنت بحس في وحدتي اني زي الراجل الابرز ده بالظبط منبوذ هربان نجس عشان كده حسيت بفرح كبير لما شفته وهو راجع لاهله مره تانية انا ما كلمتش يسوع ولا هو كلمني حتى بكلمه واحده لكن ما بقتش حاسس اني وحيد او من غير هدف وزي ما يسوع شفى مريض البرص من مرض واضح لكل الناس لون الجلد بيتغير والأطراف والصوابع والودان بتقع لكن أنا شفاني من جوه متأكد إنه شفاني بالضبط زي الأبرص كنت مليان بالجروح بسبب بسبب كرهي للرومان لكن الجروح دي اتشفت واتغيرت رغبتي في اني اذيهم جه مكانها اهتمام بيهم مش عارف محبة محبة وعطف على كل أهل بلدي كنتش أعرف إن يسوع شايفني ولا عرفني وسط الزحمة دي كلها لحد ما في يوم شلت واحد من المشلولين ورحت له بيه عشان يشفيه لو سمحت لو سمحت ظهرك لو سمحت ممكن أعدي لو سمحت
اهلا سمعان ده انت جايب صاحب معاك كمان نزله هنا يا سمعان مش مش مش يا سمعان
نعم يا سيد أنت إزاي عرفت اسمي؟
هشرح لك كل حاجة بعدين لكن قول لي الأول أنت تصدق إن صاحبك المشلول ده هيخف؟
طبعا أنا ما عنديش شك في كده ولا ما ما كنتش جبته قدامك عشان إيمانك ده مش لازم تشيله تاني نزله يلا قوم وامشي ايه ده انتوا شايفين انا خفيت انا قادر امشي اشكرك يا يسوع اشكرك يا يسوع
ما تتخيلوش سعادتي قد ايه وانا شايف المفلوج وهو بيتنطط بس دي كانت البدايه بعد كده كان كل يوم كل يوم والتاني يسوع اطلب مني اروح اروح اجيب عمي وعرج وعيانين وتعبانين في يوم بعد ما كانت الناس ابتدت تمشي سابنا يسوع طلع لوحده على جبل عشان يصلي ولما نزل في صبح اليوم التاني كان جه حوالي حوالي حوالي سبعين راجل كلهم عايزين يتكلموا لوحدهم بعيد عن الناس ولما جه ابتدى يكلمنا عن خططه وايه هو اللي ناوي يعمله في الايام اللي جايه
أنا جيت للعالم أنا جيت للعالم عشان أخلص الضالين في الشهور اللي فاتت كتير منكم كانوا معايا في خدمتي لكن دلوقتي عشان أكمل خدمتي وأنشر كلمة الخلاص وأوصل الشفاء لكل بيت في بني إسرائيل هختار منكم 12 عشان يبقوا معايا هم دول اللي اداهم الله الآب ليا ولكل واحد فيهم مهمة هيكملها كلكم تلاميذي وأصلي إنكم تفضلوا على إيمانكم لكني هطلب من ال 12 دول إنهم يسيبوا كل شيء ويتبعوني سمعان بطرس الصياد أندراوس أخو سمعان أولاد زبدي يوحنا ويعقوب فيلبس برثولماوس متى اللي كان جابي للضرايب توما يعقوب ابن حلفة سمعان الغيور نثنائيل ويهوذا الإسخريوطي أنا اخترت ال 12 دول وخصصتهم لخدمة الله الآب سمعان مستعد تسيب كل حاجة عشان خاطر ربنا؟ انتوا هتبقوا معايا في كل حاجة هتشوفوا حاجات
ما كنتش مصدق وداني يسوع ابن الله اخ- اختارن اخ- اختارني انا عشان اكون من تلاميذه ومن الناس القريبين منه كنت كتير بشوف سمعان صياد السمك ومين ده اللي ما يقدرش ما يشوفوش ده, ده كان طول بعرض اول مره قابلت اندراوس اخو سمعان كان استقباله ليا قربنا من بعض بسرعه بقينا اصحاب بس يسوع ما فاجئنيش بس باختياره ليا لا ده كمان اختار يعقوب ويوحنا ولاد زبدي كانوا معروفين بطبعهم الصعب أما نثنائيل كان حاجة تانية كان ابن إبراهيم بجد علمني كتير عن تاريخنا وتقاليدنا في الوقت اللي قضيته معاه كان ليه شخصية قوية كده و... وذكي وكان على طول يسأل أسئلة مهمة عشان هو بيعرف أكتر عن تعليم يسوع لكن لما فهم رسالته بجد ما كانش ما كانش ينفع عن أي حد يشككه كان قوي وشجاع كان أمين جدا مع يسوع كان كل واحد اختاره يسوع عشان يكون تلميذ ليه كان إضافة مهمة لباقي المجموعة لأنه لأنه آه، زوده بأفكار و- وقدرات ومواهب جديدة وكترة الناس يوم عن يوم الناس بتزيد وكانت الناس كل يوم تيجي وتطلب يسوع لكن ما كانش بيتعب لا لا ولا بيراق من الناس وضغطهم بالعكس ك- كان دايما لطيف معاهم يقدر احتياجاتهم و... ويقدم لهم حب يفوق كل الوصف
تعالوا إلي تعالوا إلي يا كل التعبانين واللي شايلين أحمال تعباكم هتلاقوا راحتكم عندي احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فهتلاقوا راحة لنفوسكم ما تدينوش حد عشان محدش يدينكم ما تحكموش على حد عشان ما يتحكمش عليكم سامحوا واغفروا عشان يتغفر لكم ادوا هتاخدوا بالميزان اللي هتوزنوا بيه لغيركم هيتوزن ليكم يا ولادي انا ما جيتش عشان الغي واقضي على الناموس لكن جيت عشان اكمل الناموس ودي الوصيه العظيمه اللي بيها تكمل الناموس انك تحب عدوك حبوا اعدائكم احسنوا للي بيكرهوكم باركوا اللي بيلعنوكم وصلوا للي بيسيئوا ليكم لانكم لو عايزين تبرهنوا على حبكم ليا برهنوا بحبكم للاخرين
كنت كل اللي بآمن بيه قبل معرفتي بيسوع عكس كل تعاليمه اللي عرفتها بعد كده في وسط حماستي لمقاومة الرومان ومساعدة شعبي ما كنتش بخفف حمولة أي حد ولا بقدر أساعد أي حد ولا بخلي الناس تحس بالراحة ولا بالسلام الداخلي العكس حصل مع يسوع اللي كان بيقدم محبة لكل حد يائس وسلام لكل تعبان أنا أنا كواحد من المجاهدين عضو يعني في جماعة الغيورين كنت كنت دايما بستمتع بجو الإثارة اللي في عملياتنا المليانة بالخطر التهور قدام عدو قوي وقفت قدام نفسي واكتشفت نفسي اكتشفت اني اني كنت بعمل كل ده علشان حبي للمغامرة وتمرد الشباب مش عشان الكلام الكبير اللي كنت بقوله وبخدع بيه نفسي او او بخدع بيه اللي كل اللي حواليا لكن خدمتي مع يسوع الوديع ده أدت لحياة مختلفة حياة ليها هدف ومعنى حسستني بالرضا إني بعمل حاجة بتساعد الناس اللي حواليا آه اداني وجودي مع يسوع شعور بالفرح إنه ليا هدف حقيقي لحياتي وكمان آه، اتكسرت جوايا مشاعر الغضب والكراهية يعني كواحد من الغيورين قدام رغبتي القوية في إني أكون إنسان محب ودود يدي الأمل للي حواليه يقدم حب حتى للرومان أعدائه وبعد ما يسوع اختارنا بكام أسبوع ابتدت رحلتنا لأورشليم علشان نحتفل بالفصح ده كان تقليد يهودي قديم ودي كانت رحلة من رحلات كتيرة قمنا بيها لأورشليم في قصص كتير عن يسوع وخدمته لكن كل القصص دي هتسمعوها من شهود تانيين كانوا قريبين من يسوع في خدمته هنا على الأرض اللي مش غيرتنا أنا بس لكن غيرت غيرت ناس كتير قوي
كتير مننا زي سمعان بتاخدنا الحماسة في فترة الشباب وندور على الحياة المليانة بالمغامرات وتشغلنا الثورات عن حاجات كويسة كتير كان ممكن نقوم بيها وبنضيع وقتنا وطاقتنا في حاجات مفيش منها فايدة وكل ده ليه؟ لأننا بندور على معنى لحياتنا معنى نعيش له وفي وسط كل ده بنقع في خطايا وبنوجع نفسنا بآلام بسبب بعدنا عن ربنا لكن بنعمة ربنا المحب لينا اللي وصلت لنا من خلال ابنه يسوع المسيح كل خطايا الماضي ينفع تتغفر ونلاقي الخطة والهدف والمعنى الحقيقي اللي حطه ربنا لحياتنا علاقتنا مع ربنا هي علاقة شخصية مع أبونا السماوي من خلال مخلصنا الرب يسوع المسيح لو انت مش راضي عن حياتك وعايز تكتشف معنى حقيقي لحياتك اقبله افتح قلبك ليه يدخل ويعيش جواك مخلص شخصي لحياتك لو عايز تقبل المسيح النهارده اعترف انك خاطي وانك عاجز قدام الخطيه صدق في محبه الرب ليك وانه بعت ابنه يسوع المسيح عشان يموت بدالك ويشيل عنك خطيتك ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطيه حط كل ثقتك وايمانك في يسوع المسيح واشبع كل يوم بكلمته هتكتشف المعنى الحقيقي للحياه الكتاب المقدس بيعلمنا لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه المرة اللي جاية هنسمع أكتر عن تعاليم المسيح لتلاميذه وهنعرف أكتر وأكتر عن سمعان الغيور انتظرونا وشاهد جديد مع شاهد عيان